الله أحب الله خيرا للأنام الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أيها المعرض عنا إن أعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا قلوب النور الله نور السماوات والأرض واحنا في رحلة الوصول للنور يا جماعة في رحلة ان قلوبنا تنور بنور الله يا اخوانا من خلال آية المشكاة يلا مع بعض في الحلقة التانية بإذن الله وقفنا المرة اللي فاتت عند قول الله الله نور السماوات والأرض اتكلمنا عن معنى كلمة الله وانها كلمة السر في الكون كله اتكلمنا عن نور السماوات والأرض واتكلمنا عن الإبهار بنور الله وآثار نور الله في الكون هنتكلم هنكمل نور السماوات والأرض الافتقار المعنى التاني اللي في نور السماوات والارض الافتقار يعني ايه الايه دي بتحسسك انك محتاج لربنا قوي الايه دي بتحسسك انت محتاجه لربنا قوي قد ايه احنا محتاجين انوار يا جماعه لو ما جاتش احنا هنضيع او بمعنى ادق هنفضل ضايعين هنفضل تايهين محتاجين محتاجين انوار كتير اول نور محتاجينه محتاجين نور معرفة الله محتاجين ان ربنا يدينا نور معرفة الله اصل معرفة الله دي نور يا جماعة ربنا ينور لنا حياتنا بنور معرفته يا رب انك تعرفي ربنا انت عارفه انت لو عرفت ربنا حياتك هتتغير قد ايه لو عرفت ربنا عليم قد ايه هو انا لما اعرف ان ربنا عليم حياتي تتغير يا اخوانا اينشتاين عرف معلومه واحده امريكا عملت بقى القنبله الذريه خلصت الحرب العالميه الثانيه اللي 55 مليون بني ادم اتقتلوا فيها خلصتها في 48 ساعه المع... العلم قوه فما بالكم بقى بعلم الله لو عرفت ربنا قوي قد ايه اذا كان ملك واحد رأسه عند العرش ورجله مرقت في الارض وده ملك واحد امال قوة اللي خلق الملك قد ايه لما نعرف عزة الله فرعون كان خايف من رجال بني اسرائيل قتل كل الرجالة فربنا جعل نجاة موسى ام موسى رضعته وامرأة فرعون امرأة برضه ام موسى امرأة وامرأة فرعون امرأة حضنته واخت موسى امرأة انقذته كأن ربنا بيذل فرعون بيقول له انت خايف ان زوالك يبقى على ايد الرجالة طب انا هخلي زوالك على ايد النساء طب انا هاتيك من حيث لا تحتسب الله سبحانه وتعالى نور معرفة الله من غير نور معرفة الله قلوبنا مظلمة من غير نور معرفة الله احنا مكتئبين محبطين حزانة مهمومين محتاجين محتاجين نور ايه تاني محتاجين نور الفطرة نوع تاني من انواع النور ايه نور الفطرة اللي اية المشكلة كلها بتتكلم عنه نور الفطرة يا جماعة نور المصباح نور الفطرة نور الفطرة اللي سورة النور اصلا بتتكلم عنه نور الف... عارفين نور الفطرة ده عامل زي ايه يعني هقول لكم بالظبط عامل زي ايه عارفين يعني مثلا لو انت في مكان وهاجم عليك وحش او حرامي مثلا مرعب والوحش هاجم عليكي فانت عارفة ان انت لو جيت تقوميه انت مش هتقدري انما والدك مثلا نايم في البيت والدك قوي جدا والدك ربنا مديله قوة جبارة لو صحتيه هو اللي هيقدر يرد على الحرامي او يرد على الوحش اهو الوحش ده هو النفس النفس اللي جوانا اللي مليانة اثام وشرور اللي مليانة شهوات اللي مليانة رغبات بتدمرنا وبتقطع بينا وبين ربنا وانت مش قادرة تقاومي نفسك ما انتش قادر تقاوم نفسك تقول لك ادخل على مواقع وحشة اعمل معاصي نام وما تصليش الفجر عشان ترتاح ابعد عن ربنا مش قادر تقاوم فالحل انك تصحي بقى القوة الجبارة اللي هي ايه اللي هي الفطرة الفطرة دي القوة الجبارة اللي لو قامت هتقضي على النفس وهتقضي على شهوات النفس يبقى نور الفطرة يا جماعة نور الفطرة ده زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت في فرق بين نور عواميد النور ونور عينيكي فاول حاجة لازم تكون عينيكي بتشوف نور الفطرة هو نور عينيكي ونور القرآن هو نور عواميد النور طب محتاجين نور ايه تاني محتاجين نور التوحيد محتاجين نور التوحيد يا اخوانا عشان كده بعد آية المشكاة ربنا بيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب ازاي يا رب ده الناس دي عملت حاجات خير واخترعت حاجات خير وعملت انجازات خير وعملوا جمعيات حقوق انسان وعملوا جمعيات حقوق ايه طفل وعملوا عملوا حاجات كتير يا رب خير اعملهم سراب ليه يا رب سراب لانها ما كانتش عشان ربنا لان ما فيش توحيد فمن غير نور التوحيد كل عملنا ملوش قيمه محتاجين نور معرفه الله محتاجين نور الفطره محتاجين نور التوحيد محتاجين نور المقامات الايمانيه نور رهيب اه لو ربنا ربنا اداهولنا بالله هتبقى سهلة ما نقدرش ان احنا نجيب الانوار دي يا جماعة نور اليقين في زمن الشك نور الصدق في زمن النفاق نور الاخلاص في زمن الرياء نور المقامات الإيمانية مش الشك ده اللي بيخلي الناس الملحدين ينتحروا في النهاية مش الرياء ده اللي بيخلي الناس تترمي في جهنم في النهاية مش النفاق ده اللي بيخلي الناس عايشة معذبة وتايهة في النهاية نور المقامات الإيمانية محتاجين نور ايه تاني نور البصيرة في الدين نور ان ربنا يفهمنا الدين يا اخوانا يا رب فهمنا الدين يا رب يا رب نور بصائرنا في الدين يا رب يعني ايه فهمنا الدين يا اخوانا في المرة اللي فاتت قلت لكم ان المسجد ضلمة وان لما يجي شوية نور هنشوف العواميد شوية هنشوف المنبر شوية هنشوف الدبانة الطايرة اكتشفت يا اخوانا ان كثير من الاخوة والاخوات كثير من الملتزمين والملتزمات مش شايفين العواميد مش مش شايفين الدبانة مش شايفين العواميد اصلا تيجي تكلمهم عن الاخوة مش شايف تيجي تكلمها عن الدعوة الى الله مش شايفة تيجي تكلمه عن بيئة الايمان مش شايف تيجي تكلمه عن كلمة الحق وفضل الظالمين مش شايف مش شايفين العواميد مش شايفين العواميد اصلا يبقى نور البصيرة في الدين وفهم الدين النور اللي محتاجينه كمان ايه نور يا اخوانا نور خط السير نور خط... ان ربنا يديك خط سير انت عارف انت تايه ليه لانك ما انتش عارف احسن حاجه تعملها ايه ما انتش عارفه 10 ذي الحجه دي اعمل فيها ايه عشان كده من غير خط سير احنا تايهين من غير خط سير احنا ضايعين من غير خط سير اعمارنا بتضيع سنه ورا سنه واحنا مش عارفين احنا ماشيين صح ولا غلط مش عارفين احنا بنقرب ولا بنبعد مش عارفين احنا على الطريق ولا مش على الطريق يبقى نور السماوات والأرض خرجنا منها بمعنيين المعنى الأولاني الإبهار بنور الله والمعنى الثاني الافتقار اكتشفنا احنا محتاجين قد ايه النور ده محتاجين يا رب تنورها لنا محتاجين نور خط السير ونور البصيرة ونور معرفة الله ونور الفطرة يا رب احسن نفوسنا استأسنت علينا محتاجين يا رب محتاجين نور التوحيد محتاجين نور المقامات الإيمانية نورها لنا يا رب يبقى نور السماوات والأرض خرجنا منها ان مفيش مصدر للنور في الوجود غير الله عايز النور ده مش هيديهولك غير ربنا عايز النور ده مش هيديهولك غير ربنا يبقى الحل ان احنا نقف على باب ربنا عشان ربنا ينورها لنا مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ايوه دخلنا بقى في الجملة التانية مثل نوره يعني ايه مثل نوره اي مثل نوره في قلب العبد المؤمن يعني ايه برضو يعني مثل نور الايمان يعني ايه برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انا هجيب لكم قلوب من نور عبدتني وحبتني هوصفها لكم قدامكم وانتوا شوفوا دي قلوبكم دي وصف القلوب بتاعتكم وانتوا شوفوا اللي وصلوا للقلوب دي تعبوا قد ايه وانتوا شوفوا انتوا محتاجين تتعبوا قد ايه وتجهدوا قد ايه عشان توصلوا للقلوب دي عشان كده من الآيات اللي تلهب القلب من الحماس في القرآن قول الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ده وصف قلب من قلوب الصالحين قلب من نور ربنا بيوصفه لنا قلوب حقيقية عاشت عشان ربنا وماتت في سبيل الله الله بيصف لنا القلب تعالوا بقى يا جماعة اما نفهم يعني ايه المشكاة وايه المصباح وايه الزجاجة وايه الكوكب الدرية وايه الشجرة المباركة نفهم الفهم الممتع بده بتاع هذه الآيات عشان نفهم هذا الفهم الممتع بتاع هذه الآيات عشان نقدر نفهم بقى احنا مطلوب مننا ايه يعني انا دلوقتي بجيب لك النموذج القياسي الايزو 20000 وبعد كده بقول لك بقى المفروض انت تعمل ايه وتوصل لده ازاي بص يا جماعه عشان تفهموا الايه ديت لازم تتخيلوا معايا منظر الاباجوره عارفين الاباجوره الاباجوره بتبقى في من بره كده زي ايه صندوق صغير كده جواه اللمبه جواه اللمبه الصندوق ده وظيفته ايه انا عايز اقرا قبل ما انام اقوم جايب الاباجوره الصندوق ده متوجه على المصحف يقوم النور بتاع اللمبه ما يتشتتش في الاوضه يركز على المصحف بس يبقى الصندوق اللي من بره ده وظيفته تكثيف النور وتجميع النور فلا يتشتت النور انا لو جبت نفس اللمبه وقمت حاططها في الشارع النور هيتشتت ومش هتنور حاجة ليه النور تبدد في كل مكان انما انا عملت الغطاء اللي من بره بتاع الاباجورة عشان يكفف النور على مكان طيب بعد كده الغطاء ده جواه اللمبة خدوا بالكم بقى اللمبة دي اللي هي الزجاجة خدوا بالكم من الفاظ الزجاجة الزجاجة دي آه المفروض انها تكون زجاجة سليمة رقيقة ملساء مفيش عليها هباب اسود ولا نقط سوداء عشان تقدر تنقل النور جوه الزجاجة اللي احنا بنسميها اللمبة جوه الزجاجة في فتيلة الفتيلة دي اللي هي المصباح الفتيلة دي اللي هي اسمها لغة المصباح الفتيلة دي متوهجة بقى الفتيلة دي هي اللي بتخرج النور اصلا يبقى في مصباح اللي هو الفتيلة وحواليه زجاجة اللي هي بتحميه وحوالين الزجاجة في ال- ال- الغطاء بقى بتاع الصندوق بتاع الاباجورة وفي مصدر بيمد الفتيلة اللي هو مصدر الكهرباء اللي بيمدها طيب عشان برضه اوضح لكم اكتر و- واقوى هجيب لكم مثل تاني مثل اللمبة اللي كانت بتنور في القرى زمان في بلاد القرى زمان كان في اللمبة اللي هي كانت بت- بت- بالجاز دي اللمبة اللمبة دي كانوا بيعملوا ايه كانوا بيقوموا جايبين آه، آه، شق- حط شقين في الحيطة شق كده يعني حفرين في الحيطة حفرة ويحطوها فيها ليه عشان برضو تكثف النور وتجمعه عشان النور ما يتبددش واللمبة دي كانت عبارة عن زجاجة من بره كده الزجاجة لازم تكون صافية برضه سليمة وجوه الزجاجة فتيلة الفتيلة دي هي اللي بتنور بقى هي اللي بتولع الفتيلة دي هي المصباح والزجاجة ديت هي عاملة زي زجاجة اللمبة بالظبط بتحمي النور النار بتاعت المصباح وبعد كده في تحت خزان زيت كانوا بيملوه بالزيت بقى او بالجاز هو اللي بيمد الفتيلة بمادة الاضاءة بتاعتها فهمنا المنظر ده هنفهم الآية بالظبط اهو يا جماعة المشكاة تعالوا بقى قبل ما قبل ما نسقط تعالوا ما نفهم المشكاة هي الصدر المشكاة هي الصدر الصدر بتاعك اللي بيكثف نور الإيمان ويجمعه لو الصدر ده آه، آه، مثقوب النور هيتشتت لو المشكاه مخرمة المشكاه لو الغطا بتاع الصندوق بتاع الاباجوره مخرم النور هيتشتت منها ومش هيتكثف في المكان اللي احنا عايزينه يتكثف فيه يبقى لازم المشكاه تبقى مشكاه حافظه للنور مجمعه للنور ما انما احنا بنسمع درس عن التوكل النهارده وبعد يومين يحصل ايه كل المعاني اللي حسينا بقى تروح نسمع درس عن عظمة الله ننبهر نصحى الصبح خلاص معاني عظمة الله راحت ليه لان المشكاة بتاعتنا م- مثقوبة مفوتة مخرمة يبقى لازم مشكاة سليمة اللي هي الصدر بعد كده جوه المشكاة القلب القلب ده الزجاجة بقى القلب ده الزجاجة لازم القلب يبقى صافي واملس ما عليهوش اي نكت سوداء اللي هي النكت بتاعت المعاصي اللي تسوده وتمنع انه يخرج النور اللي جواه يبقى بعد كده ال ال الزجاجة هي القلب ربنا س- شبهه بالزجاجة وبعد كده جوه الزجاجة في الايه المصباح بقى اللي جوه ده ال- ده الفطره ده الفطره الفطره عشان كده بقول لكم ان ايه المشكاه كلها على الفطره ايه المشكاه كلها ازاي نوقظ الفطره ازاي نصح الفطره يبقى الصدر ده المشكاه جوه الصدر القلب ده الزجاجه اللي كانها كوكب دري جوه الزجاجه الفتيله بقى المنوره اللي هي الفطره اللي هي هنا المصباح فهمتوا المعنى طب امال بقى الزيت اللي بيمد يوقد من شجره مباركه ده القران الشجرة المباركة دي القرآن يبقى القرآن هو اللي بيمد بالوقود يمد الفتيلة اللي هي الفطرة الفطرة تتوهج يقوم الزجاجة اللي حواليها اللي هي القلب سليمة وصافية وملساء تقوم تطلع النور يقوم النور ده ي- يملأ الصدر اللي هو المشكاة الحافظة للنور ولا يتشتت النور تفضل من جوه منور تفضلي من جوه منورة تفضل حياتك كلها جواك نور وجوارحك نور وحياتك كلها نور وقلبك مليان بالنور فهمتوا المعنى ده يا جماعه فهمتوا الصورة الواضحة دهيت احنا برضو ه- يعني, يعني هنحاول نركز عليها تاني ولكن تعالوا بقى اما نفهم الايات مع بعض مثل نوره اي في قلب العبد المؤمن ربنا هيوصف لنا قلوب من نور الوقت كمشكاة اللي هي الصدر اللي هي الصدر الجامع للنور فيها مصباح المصباح اللي هو الفتيلة اللي هي الفطرة يعني بعد الصدر ربنا على طول أم الآية دخلت على الفطرة على طول المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة اللي هي القلب الزجاجة كأنها كوكب دري القلب كأنه كوكب دري يوقد اللي يوقد المصباح اللي هو الفتيلة يوقد من شجرة مباركة اللي هو الايه اللي هو القرآن بس ربنا بيوصف مصباح رهيب يا جماعة مش اي مصباح ربنا بيوصف مصباح بيوصف قلب المشكاة بتاعته الصدر بتاعه جامع للنور وبيوصف قلب كانه كوكب دري قال لك الكوكب دري دي زي زي الدر كده زي ال- الياقوت والالماظ يعني بيبرق قال قال لك الكواكب الدريه ديت لا تغيب في السماء 24 ساعه ليل ولا نهار يعني الشمس بالليل بتغيب الكواكب الدريه لا تغيب وربنا بيوصف فتيله ربنا سماها مصباح بتقلب الليل صباح يعني تخيلوا تخيلوا منظر القلوب اللي من نور دي شكلها ايه طب احنا يا ترى يا جماعه المشكله بتاعتنا اخبارها ايه المشكله اللي هي الصدر المشكله دي لو سليمه هتجمع النور زي سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى لما موسى بيقول له رب اني اخاف ان يقتلون قال كلا فاقول سوره الشعراء كلا كلا ربنا ما قالوش غير كلمة من حرفين كلا بس سيدنا موسى إن معكم مستمعون سيدنا موسى عدى سنين يجي عشر سنين وفي سورة الشعراء بعدها بصفحتين خرج ببني إسرائيل قدام البحر الأحمر ففرعون جاي ببريق السيوف بتاعة جيشه عايز يقتلهم فقالوا له إنا لمدركون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا نفس الكلمة اللي ربنا قالها له من عشر سنين دخلت جوه قلبه ونورت قلبه وصدره مش كده حفظت الكلمة وبعد عشر سنين نفس الكلمة اللي ربنا قالها له من سنين طلعت انما احنا مفيش معنى شريط بنسمعه بيفضل في قلوبنا اكتر من اسبوع مفيش معنى آية بنقراها بنفضل متأثرين بيها اكتر من اسبوع رمضان بنفضل طول رمضان نقرأ قرآن وبعد اسبوعين من رمضان ما عدناش بنحس بحاجة ليه لان المشكاة بتاعتنا بايظة يا جماعة كمشكاة فيها مصباح الفتيلة بتاعتنا محروقة يا اخوانا فمش منورة الفطرة اتطمس عليها من كتر الذنوب المصباح في زجاجة الزجاجة بتاعتنا القلب بتاعنا من كتر النكت السوداء ما كل معصية العبد بينكت على قلبه نكتة سوداء من كتر النكت السوداء الزجاجة بتاعتنا بقت مليانة هباب بقت سودة بقت مش عارفة تخرج النور بتاع الفتيلة اللي جوه بتاع الفطرة اللي جوه يوقد من شجرة مباركة احنا الصلة بيننا وبين القرآن مقطوعة مش يوقد من زيت شجرة يوقد من شجرة كأن الاتصال بين القلب وبين القرآن اتصال مباشر احنا مفيش اتصال مباشر بيننا وبين القرآن بنحاول نفتح المصحف عشان يبقى في اتصال بين قلوبنا وبين القرآن هو ده حالنا هي دي قلوب الصالحين وهي دي قلوبنا يبقى يا ترى يا جماعة مطلوب مننا ايه يا ترى يا اخوانا مطلوب مننا نعمل ايه بعد هذه الآية اللي احنا هنقف معاها الحلقة بتاعت بكرة برضو ان شاء الله عشان المعنى يتضح ونبدأ نفرع عليه معاني في غاية الخطورة لان الجملة دي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح لو فهمناها قلوبنا هتنبهر بهذا المصباح لو المصباح ده معاكي هتتوهي في فتنة لو المصباح ده معاك هتقعد تايه يا رب دول الصح ولا دول الصح لو المصباح ده معاكي هيبقى قيام الليل تقيل على قلبك هيبقى صلاة الجماعة تقيلة على قلبك لو المصباح ده منور حياتك هتبقى تايه ما انتش عارف خط سيرك ايه لو المصباح ده معاكي هيبقى عندك ضعف ومكسوفة تتكلمي عن ربنا لما تشوفي منكر ولا المصباح ده لو جه هيقلب حياتنا وهيغير حياتنا يا رب نورها لنا يا رب يا رب نورها لنا يا رب يا رب اقذف من نورك في قلوبنا ووجوهنا يا رب عايزين ربنا ينورها لنا ان شاء الله باذن الله يعني التوصيه يعني ونحن نتحدث عن اطهر قلوب عند الله في احب الايام الى الله وهي عشرة الحجه عايزين روشته عمليه بقى يا جماعه ايه الحاجه اللي ربنا ينور لنا قلوبنا بيها النهارده بقى امبارح كان الصيام النهارده نتكلم عن ايه نتكلم عن القيام يا اخوانا قيام الليل اشمعنى قيام الليل لان عشر ذي الحجة خدوا بالكم الذكر اهم من الصيام والقيام في عشر ذي الحجة واعظم ثوابا عند الله من الصيام والقيام في عشر ذي الحجة طب امال إيه؟ انا انا بدأت بالقيام ليه لان كثير من الناس يظن ان ليل عشر ذي الحجة ملوش فضل يا اخوانا ده ربنا لما اقسم بالعشر في القرآن اقسم بالليل مش بالنهار وليال العشر يعني يعني احنا في ليلة الله اقسم بيها يعني المفروض ان احنا نعرف ثواب الليل وقيمة ليل عشر ذي الحجة انها ليالي لا تعوض ابدا يا اخواني في الله اه قيام الليل من الاحاديث اللي بتأثر فيا قوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف الله يضحك الى رجل قام في ليلة باردة قام في ليلة باردة عن فراشه ودثاره ولحافه وهو واقف بيصلي فالله يقول لملائكته ما حمل عبدي على ما صنع هو ايم الدنيا تلج ليه ايم هو عاي- هيموت عشان ينام ليه وفي رواية صار عن فراشه صار فورا قام نفض الغطاء عن نفسه وقام عشان نفسه ما تنيموش فتقول الملائكة يا رب شفقة مما عندك ورجاء ما عندك خايف منك يا رب ونفسه في العطاءات اللي عندك فيقول الله يا ملائكتي إني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف لما بسمع الحديث ده قلبي بيدوب يا جماعة بقول يا يعني العبد واقف بيقوم الليل في الأرض وتعبان وبردان وعايز ينام ومن فوق سبع سماوات لو سمع الحوار اللي بيحصل لو شاف الأحداث اللي بتحصل قلبه هيدوب لو شاف اللي بيتقال عنه من فوق سبع سماوات قلبه هيدوب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر يعني عايزة تشوفي تجلي اسم الله القريب عليك في حياتك عايز تحس بقرب ربنا فعلا منك في حياتك قوم الليل لربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم يا اخواننا نجتهد في عباده قيام الليل ونبدا من الليله باذن الله سبحانه وتعالى صلي بعد العشاء وصلي قبل الفجر الاثنين لان الليله اخطر من ان انا اقول اختار وقت بعد العشاء هات لك ساعه وقبل الفجر هات لك نص ساعه او ساعه ما يقلش عن كده يا اخواننا ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم لا نزال مع رحله قلوب من نور يا رب نورها لنا يا رب مع ايه الله نور السماوات والارض جزاكم الله خير ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام به العشر الأوائل حين هلت أحب الله